الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أحبتي في الله لقاء يتجدد وحطم صنمك وكنا قد توقفنا في لقاء أمس عند آخر سبب من أسباب تضخم وثن الأنا وعلو الذات والتعاظم الذي يحدث عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وخاصة من المشاهير الذين يتصدرون المجالس سواء كان في الإعلام المرئي أو المقروء أو المسموع أو الدعوي في المساجد حتى آه كنا بنتكلم عن الشهرة حب الشهرة وإن حب الشهرة مدخل في منتهى الخطورة يتسلل منه الشيطان إلى القلب ثم يبني هذا الوثن وثن الإعجاب بالقول والإعجاب بالرأي والإعجاب بالعقل لدرجة أنه آآ آآ السلف الصالح شفنا قد إيه كانوا بيتخضوا من الشهرة وفي فارق بين أن تسعى أنت إلى الشهرة أو أن تأتيك الشهرة دون أن تقصدها يمكن كنا متوقفين عند قول سفيان الثوري لما كان يقول إياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله وإياك وحب الشهرة فإن الرجل يكون حب الشهرة إليه أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء آخر حاجة وقفنا عندها وعايزين نذكر أنفسنا بها إن عاشق الشهرة لا يلتمس إلا رضا الناس لا يلتمس إلا رضا الناس ومن التمس رضا الناس فقد تتبع شططا هيروح في داهية اللي عايز رضا الناس ملوش دعوة برضا رضا ربنا سبحانه وتعالى أو برضا الله جل وعلا خلاص لذلك عايزين نقف عند السلف الصالح في الشهرة لأنها باب في غاية الخطورة عشان كده بقول النهاردة لما بيبزغ نجم إعلام كبير أو لما بيبزغ نجم لاعب كرة كبير أو لما بيبزغ نجم داعية لازم نتوقف عنده ونقول له ولأنفسنا طبعا لأن احنا متورطين في هذا الكلام اه افتح ملف وشوف حالك كويس قبل ما تروح في داهية بص الإمام أحمد بيقول إيه يقول من بلي بالشهرة لم يأمن أن يفتنوه فربما يقول الرجل الحق ليشتهر به والله العظيم كلام في غاية الخطورة يعني تخيل واحد عايز يقول الحق ويتصدر الفضائيات للحق ويتصدر الجرائد للحق ويتصدر المجالس والمساجد للحق فقط عشان الشهرة مش يقصد الحق ذاته هو مش عايز الحق هو عايز يتقال ان فلان ده لا ما شاء الله ده جريء ده ما بيقولش إلا الحق ولذلك هو قد يزايد أحيانا على مشاعر الناس في هذه المنطقة ويبقى الداء الخبيث ده بيتسلل إلى قلبه وهو يظن أنه يريد أن يتكلم الحق أو أن يقول الحق فيكمل الإمام أحمد يقول لك فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للشهرة يعني هو أساسا لما كان بيتكلم الحق كان سيء القصد سيء النية عايز يشتهر بين الناس إنه ما فيش بعد كده ده إيه ده ده بيخبط في رئيس الجمهورية ها مع إنه النبي يقول لك مثلا أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر راح عنده فأمره ونهاه فقتله إنما ده يكلمه من على بعد خمسين ألف كيلو متر على قناة فضائية يطلع يشتمه ويبهدل فيه خلاص قد يكون وهو لا يدري عايز يتقال لأنه في ناس كده يعني في ناس غيتها تحب أنه فلان المسؤول ده يتشتم فواحد يطلع عشان فلان المسؤول ده يتشتم يقول لك اخد انا نصيبي من الكعكة بحيث ان حب الناس يصيبني ويلتف الناس حولي ويحسوا ان انا المهضوم وانا المظلوم وانا اللي بدافع عن الحق وانا اللي بقول الحق وانا اللي بأطرد عشان هذا الحق وانا اللي بأسجن عدن- عشان هذا الحق تخيل والله يسلط عليه من يؤذيه مش عشان هو كان يقصد الحق ابدا انما كان يقصد حب الشهرة وحب الظهور وحب تصدر الجرايد خرج دخل اتسجن اتمسك ظلموه حبسوه ودوه بهدلوه قد يكون هذا نحن لا ننكر أن هناك من يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم لكننا نتكلم عن داء في غاية الخطورة هذا داء في غاية الخطورة شوف أبو بكر بن عياش ده واحد من السلف الصالح يقول لك عايزين نشوف أدنى نفع وأدنى ضرر يقول أدنى نفع السكوت السلامة وكفى بها عافية يعني لما تسكت طبعا ده مش معناه لحسن حد يفهم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نوقفه لا لازم يكون عندنا شيء من الفهم للضوابط انما امتى تامر وامتى تنهى و- وكان دايما يقول لك لما تحس انك انت بتشتهي انك تتكلم اسكت ولما تحس انك انت بتشتهي انك تسكت تتكلم ده ميزان رفيع قوي او ميزان دقيق او خيط رفيع قوي ما بين انك انت تكون بتحب الشهرة او ما بتحبهاش فبيقول لك ادنى نفع السكوت السلامة وكفى بها كفى بها عافية يعني ايه يعني ربنا بيعافيك اما بتسكت من فتنة الشهرة واحنا هنشوف دلوقتي في ناس الكلام ده عنده زي ال- الاسهال طول النهار والليل عايز يقفش الميكروفون عايز برنامج يقعد ثلاث ساعات يقولوا له يا عم الحاج خير الكلام ما قل ودل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس م- كل خميس مخافة السآمة ايه هو في ايه تطلع الصبح ثلاث ساعات والمغرب ثلاث ساعات وبالليل ثلاث ساعات لا ده حب كلام ده حب كلام وهنشوف دلوقتي آه، لانه بجد يعني احيانا بيوص- تصيبنا هذه الآفة آفة حب الكلام يعني لدرجة إن ممكن مثلا ممكن بحب الكلام قوي الاقي المخرج يقول لي خلاص الوقت انتهى ما اسالش فيه بحب الكلام عايز اتكلم ايه المشكله لما اوقف يعني حصلت كارثه هو الكلمه اللي انا هقولها الزياده دي هي اللي هتجيب الامه لمس اكتاف كمل بكره يا سيدي لخص في موضوعك ما تثرثرش كتير ما تقعدش تستعرض على الناس هي دي مشكله مشكله عايزين نقف عندها ادنى نفع السكوت السلامه وكفى بها عافيه وأدنى ضرر المنطق الشهرة وكفى بها بلية بيتكلم بيتكلم بيتكلم فيشتهر تلاقي واحد لبت في مسجد بعد الظهر عايز يكلم الناس وبعد العصر والله بيحصل عايز يكلم الناس وبعد المغرب عايز يكلم الناس وبعد العشاء عايز يكلم الناس وبعد الفجر ايه يا عم انت اشتريتنا انما هو عايز انه يحس انه بيتكلم انه بيقول ان الناس بتسمع له احساس مرض قد لا يشعر به من حيث لا يدري قد يقصد قد يقصد الحق تلبسا ووهما هو متخيل انه بيقصد الحق انما ما يعرفش لو سكت هيتضايق لو واحد جاء له خلاص ما فيش داعي توعظ النهارده يا اخي ما بين المغرب والعشاء يعني كفايه درس العصر اللي اديته لنا كفايه انك كلمتنا الفجر شويه ولذلك آآ آآ يعني الحسن البصري له كلمه حلوه قوي يعني هي أنا قرأت أنه حديث لكن أشير إليه بالضعف ثم قرأت أنها مقولة للحسن البصري كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع عارف لما تلاقي الناس بتشاور عليك بالصوابع في الشارع كده شوف الهزة اللي بتحصل في قلبك هزة أنا أشعر بها لا أستطيع أن أخفي إنه أحيانا وأنا ماشي ده الشيخ فلان يا ابني عارفه ده ده اللي بيطلع مش عارف في قناة إيه فتلاقي نفسك جالك كده ايه شوية احساس طراوة كده في قلبك اتبسطت تبقى سعيد قوي ان الناس بتشاور عليك في الرايحة والجاية ولذلك يا جماعة المشتهر قد لا يكون فقيها بأمراض القلوب فيتورط في داء الشهرة حتى الثمالة يعني عارف كأن داء الشهرة بقى عامل زي الخمرة بالنسبة له لغاية ما بيسكر منه من كتر ما بقى يحبه خلاص إنما تعالى شوف مثلا السلف الصالح زمان بيخاف يتكلم حتى لا يذيع صيته تعالوا نشوف واحد غاية غاية في الشهرة دلوقتي احنا عارفينه كلنا لكن في وقته تعال نشوف عمل ايه اكيد كلنا سمعنا عنه وتعال نشوف احساسه بالشهرة وصله لفين علشان تعرف قد ايه الناس دي كانت عارفة انها مش اكبر من داء العجب وانها كانت بتخاف منه جدا لان احنا اتفقنا ده فيروس خبيث يدخل الى قلبك من حيث لا تدري وقلنا انك قد تتوهم انك تريد الحق اسمع يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير التابعين رجل يسمى أويس ابن عامر القرني خلاص فبيحكي بيقول يأتي إليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن ده النبي بيحكي على هذا الشخص صلى الله عليه وسلم كان به برص اللي احنا بنسميه من دول بهاق فبرئ منه إلا موضع درهم خف منه ما عدا موضع درهم وله والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره وبعدين وجه كلامه لأمير لسيدنا عمر بن الخطاب طبعا ما كانش لسه أمير المؤمنين يعني قال إن استطعت أن يستغفر لك فافعل أنتم متخيلين حجم عمر بن الخطاب عمر النبي بيوصيه بيقول له فلان ده اللي ما حدش يعرف اسمه مع يعني ان انت اسمك يا عمر ذائع الصيت في قريش وفي الدنيا يعني هذا أفضل رجال الأمة بعد أبي بكر الصديق فتخيل أن يقول له إن استطعت أن يستغفر لك فافعل عمر بن الخطاب كل ما يجي فوق للمدينة يسأل أفيكم أويس بن عامر؟ لا لحد ما جه فوق مرة أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا له أيوه هو ده قال أنت أويس؟ قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم كان بك, مو كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم قال نعم قال ألك والدة قال نعم بس خلاص عمر مش مش مصدق النبي إنما بيتأكد من الشخصية بالتفاصيل اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عايز يطمن إن هي دي الشخصية لحسن يكون في تشابه أسماء ولا حاجة فقال استغفر لي خلاص فاستغفر لعمر بن الخطاب عمل عمر بوصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خلصت القصة لحد كده طيب إلى أين تريد تريح فين قال أقصد الكوفة خلاص هو تقريبا كان راح حج ورجع المدينة قال له أنا عايز أروح الكوفة فعمر قال ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك خلي بالك الكلام ده حصل في زمن عمر يعني عدى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبو بكر وجي زمن عمر خلاص ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك أكتب لك جواب كده يعني آه توصية ياخد باله منك أنا بيني وبينكو عايز أي حد من الدعاء الكبار الكبار يحط نفسه في الموقف ده حقيقة خلاص وأنا كمان عايز أحط نفسي في الموقف ده حقيقة بيني وبينكو لو رحت لحد من الكبار كده واللي ماسكين منصب في أي بلد عربي ولا هنا ولا ولا في أي محافظة وقال لي والله طب انت رايح مكان طب انا هوص عليك ما تقلقش هتكلم في الموبايل دلوقتي انا هبقى سعيد جدا وهبقى فرحان قوي وحاسس ان انا رايح تسبقني سيرتي مرض يصيبنا ونحن لا ندري فقال له لا بص بقى بص اللي خايف من الشهرة ده بيعمل ايه بداية قال ان اكون في غبراء الناس احب الي أكون في عوام الناس أنا اللي عايز يا عم تكتب لي وصية ولا أروح هناك يستقبلني استقبال رسمي ويحطوا لي سجاد على الأرض ولا يقولوا لي آه يا فندم إحنا جالنا توصية اتفضل حضرتك في ال five stars ده آه يا فندم أنت كنت نازل economic في الطيارة فهندخلك مثلا first class أو horizon أو لا مش هنعمل كده أن أكون في غبراء الناس دي محبة حقيقية للبعد عن الشهرة مش اتصدر للشهرة واجري اتصدر مجالس الأمراء والأغنياء والأثرياء علشان استفيد من شهرتي وسط هؤلاء ان انا ابقى معروف يقول لك ده ده بيقعد مع رئيس الوزراء يا ابني ده بيدي كل اسبوع محاضره للفريق الفلاني ده كان قاعد مع المدرب العلاني ده كان قاعد مع الفنانين مش مش ده بيحصل مش دي امراض بتحصل عندنا عند المذيعين وعند الإعلاميين وعند الدعاة دي أمراض بتحصل ولذلك قال أن أكون في غبراء الناس أحب إلي خلينا كده كده في هدوء يعني السنة اللي بعدها حج رجل من أشراف أهل اليمن من مراد ثم من قرن فعمر بن الخطاب سلم عليه قال كيف تركت أويس ها أويس عامل إيه قال تركته رث البيت قليل المتاع يعني بيته متبهدل ومتاعه قليل فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حكى للراجل ده الحكاية اللي حكاها النبي ما هو بيحب الخير برضه يعني ما هو النبي قال له إن استطعت أن يستغفر لك فافعل فعمر آخر مش قال لك بس أكتم الخبر بقى واستغفر لي ونقفل الباب لا ده قال للراجل ده فلان ده ويس ده حكايته كذا وكذا وكذا وكذا وإن استطعت أن يستغفر لك فافعل الراجل طار رجع راح الكوفة قابل مين قدم الكوفة قابل أويس بالأوصاف وعرفه طبعا إيه الأخبار تمام ممكن تستغفر لي فقال له أويس أنا استغفر لك أنت حديث عهد بسفر صالح فاستغفر لي ده أنت لسه جاي من الحج يعني المفروض أن أنت يعني راجع في كرامات إن ربنا سبحانه وتعالى إذا تقبل حج العبد يعني غفر له وعاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا حج ولم يرفث ولم يفسق مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بك تجد أويس ذكي قال له ألقيت عمر أما لقى له بيستغفر لي بقى فأويس لسه الأول مش عارف بيقول له ده أنت لسه راجع من السفر وحاجة يعني فأنت اللي استغفر لي فقال له لا استغفر لي قال له ألقيت عمر قال نعم ففطن استغفر للرجل فلما علم أويس أن الناس فطنوا إليه خلاص ده ابتدت شهر بين الناس بحتة إيه استغفر لي هام على وجهه طار من المكان اللي هو فيه طبعا بعد الروايات بتقول انه في عهد عمر بن الخطاب غزا في او راح اذربيجان ثم مات ثم دفن وبعد ما دفن حب يعلموا قبره ورجعوا لم يجدوا لقبره اثرا ما عرفوهوش وبعض الناس قالوا عاش حتى ادرك امير المؤمنين علي بن ابي طالب وقتل معه في صفين واستشهد وقرات ان الروايه الاولى هي الاصح لكن انا انا مش دي قضيتي دلوقتي هو انتهت حياته ازاي انا من قضيتي في انه الشاهد أما عرف إن الناس بدأت تقول له استغفر لنا يا عم الحاج طار من المكان تعال النهاردة حط نفسك حط نفسك أنا وأنت بقى مطرح ويس بن عامر القرني ده الناس تقول لك استغفر لي أو مسؤول كبير طلب اسمك بالتحديد علشان تدعو لابنه إحساسك إيه؟ إحساسك إيه؟ عايزك تتصور إحساسك وتعيشه إن كان حصل لك أنت أدرى الناس ماذا حدث لقلبك وإن ما كانش حصل لك تصور تصور كده الحاكم بيقول لك تعالى ادعي لي تعالى ادعي لابني تصور ده فلذلك يا أخي الفاضل كانوا بيطيروا يهيمون على وجوههم إذا ما اشتهروا بين الناس مخافة أن تضعف نفوسهم محبة الشهرة واحنا اتفقنا ان ممكن الشهرة تجيلك غصب عنك في الاول بس تجيلك تدعبك تغازلك شوية وتجري منك فتلاقي نفسك من غير ما تقصد سعيت وراءها كان زمان يعني كده خوفه من كده اه انا ما قصدت الشهرة هو الناس دي مش مشهورة يا جماعة يعني هل انا اقصد ان احنا نقفل الباب وننعزل ونترك الدعوات لله لا بس بتكلم حس هذه الشهوة الخفية اللي اتكلم عنها الإمام الغزالي قال هي فتنة على الضعفاء دون الأقوياء يعني الأقوياء بيعانوا منها الأقوياء في دين الله بيعانوا من فتنة الشهرة دي وده اللي هنشوفه دلوقتي ولذلك ويس ده يا سبحان الله يروح يجري في كل حتة يهم على وجهه ويقال إنه قبل ما يموت تصدق باللي عنده كله وقال اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به اللهم, إن اللهم من مات عريانا فلا تؤاخذني به رعب خوف قلت لكم قبل كده انه امثال اويس لو موجودين في زماننا هيتعمل عليهم لقمة عيش امثال اويس لو في زماننا دلوقتي يتعمل عليهم لقمة عيش عارفين ايه لقمة عيش يعني اول ما يموت ده ينضرب فوقيه مسجد على طول وتتقفل عليه باب أوضة ويبقى ضريح وناكل الشهد من وراه من السذج اللي هيجوا يقولوا ايه ما ده راجل صالح تعالوا بقى ايه نقول له رسالة صغيرة كده زي الحاجات اللي بتحصل بالظبط عند آه، آه، الحسين عند السيدة زينب عند السيدة نفيسة عند وعند وعند وعند الناس اللي ماتوا على صلاح يعني حتى إن- بصرف النظر متفقين أو مختلفين الحسين ده قبره وراسه هنا مش دي قضيتي خالص إنما أنا بفترض أنه هذا مكان الح- مق- الحسين كله موجود كان هنا جسده وراسه وكل حاجة فأنا بتصور أن في ناس بتاكل سبوبة من ورا الكلام ده إنما أهل الصلاح ما يعرفوش كده يعني احنا شفنا صحابي مات خلاص ثم عاصم بن ثابت حمي الدبر ربنا ارسل الدبر وال وال واللي هو زي النحل كده والدبابير عشان ما يقطعوش راسه لما قالوا نيجي بالليل ارسل الله سيلا فاخذ جثته الى حيث لا يدري الناس خسر حاجه خسر حاجه ما خسرش حاجه يعني بنقول رضي الله عنه وارضاه ونتمنى ان احنا نلحق بيه ما خسرش حاجه إنما المشكلة كلها إنك لما تجد إن إنسان يشتهر بين الناس بحاجة تبقى مصيبة سودة فيستخدم شهرته دي اشتهر بقى إنه مثلا بيعرف في ته- في تفسير الرؤى بشكل كويس قوي فنبدأ من المنطلق ده كويسين وبعدين ناكل من وراها سبوبة اشتهر إن هو بيعرف يرقي الناس نبدأ كويسين وبعدين نشتغلها سبوبة طبعا أنا بصرف النظر عن الأجور ويستحق أو لا يستحق أنا بكلمك في مشكلة فظيعة إن الشهرة تلاقيها لما تخش تخش وراها الدنيا تقول لها ملازماك مش هسيبك لن أتركك طالما ده بقى مشهور أتنطط عنده شوية فإن كان قوي هو يقدر يسد باب الشهرة بإعانة الله وبتوفيق الله جل وعلا له إنما إن كان ضعيف هيروح في ستين داهية يبقى طول ما هو قاعد بقى مشهور هيقعد يكلمك بقى ها أنا الجزمة دي جايبها ب 8000 جنيه دي مش عارف سنيه والبدلة دي بيركرناه واللي مش عارف الساعة دي مش عارف ايه تخيل تخيل انه خلاص بقى ده حديث اشتهر بقى فشهرته ابتدت تخليه بيعظم شأن الدنيا قوي قوي قوي قوي فوق الوصف ويا عيني بقى يا عيني لو مثلا قالوا له محتاجين حضرتك بكره نقابلك نكتب معاك مقال او نعمل معاك حديث لو ما اتصلوش بيه مع انه فاضي ما عندوش حاجه ويمكن حديثه يفيد الناس انما شهرته تخليه يبقى عظيم اقول لك ايه ده انتوا جايين تدوني ميعاد قبل اللقاء بيوم لا لا لا, لا انسوا الكلام ده خالص ليه يا عم الحاج ما انت فاضي وساعات شهرته تخليه يكذب ما عندوش حاجه انا يقول لك ده انا مزدحم جدا ده انا مش قادر اتنفس وهو كذاب عنده وقت وعنده كل حاجه لكن اهو هي دي الشهره آه تعال شوف بقى حاجه عايز اقولها جميله قوي الحاجه دي واحد اسمه يزيد ابن أبي حبيب قال جملة حلوة وتعالوا أقول لكم على شوية كلام قالوا عن الشهرة يزيد بن حبيب قال المتقال المتكلم ينتظر الفتنة والمستمع ينتظر الرحمة دايما اللي بيتكلم يخشى عليه الفتنة ليه؟ بيعجب وخصوصا لو شعر إن كلامه لمس شغاف القلوب للجالسين يا بيخرج مش عارف أقول لك ولذلك أحيانا والله ساعات كده ببقى ماشي بقول يا ترى بعد الحلقة لو حد ما اتصلش بيا ده بيضايقني يعني وأنا خارج من الحلقة ما لقيتش حد اتصل بيا هل ده بيضايقني يا ترى لو أنا قاعد في الحلقة وبتفرج ومثلا بلغت حد يشوف ال SMS اللي تحت ما أسندش عليا وما وحوحتش من فصاحة لساني وبلاغة منطقي و... وعظمة حديثي أتغاظ ممكن يصل بي الأمر إنه أقول لحد ابعت لي SMS لو سمحت ابعت لي كده قول لي إحنا إحنا بنحبك يا شيخ خالد جدا والحقيقة مش كفاية النص ساعة اللي أنت بتجيها دي إحنا عايزين ساعتين ثلاثة ومش كفاية برنامج إحنا عايزين ثلاثة أربعة خمسة ممكن ده يحصل الشهرة تعمل كده الشهرة تعمل كده تلاقي الإنسان اللي عايز يشتهر مش قادر يحدد إمتى يتكلم وإمتى يسكت مش قادر خلاص عارف ال ال كان واحد يقول لي مرة ساعات بحس إن فلان ده عنده كلام لا إرادي عارف كلام لا إرادي اللي هو قاعد بيتكلم طول النهار يتكلم يا عم تعبنا خلاص بقى اسكت شوية اسكت خلاص قلت لنا حاجة سيبنا شوية سيبنا نستوعب اللي قلته عشان نقدر نشوف هنطبق ولا لا انما طك طك طك طك طك طول النهار والليل وساعة لما تحتاجه يتكلم يسكت ويتعاظم وما يظهرش ويقول لك اتقل خف عشان الناس تشتاق لك تخيل ده كلام ناس ممكن يكون في دعوة اتقل عشان الناس تشتاق لك لا اتكلم عشان الناس محتاجة لك كارثة من الكوارث تسببها الشهرة التي قذفت في قلوبنا نتيجة ظهورنا على القنوات الفضائية مع أني أنا أعتقد ويمكن كان واحد سألني والله من بعض إخواني الذين أحبهم قال لي كان حالك أحسن خلي بالك ما تقعدش تبص على الحال إنك أنت لبست بدلة أفضل أو جبت عربية أفضل أنا بتكلم عن حال القلب حال القلب طبعا قبل الشهرة أفضل حال القلب أفضل كنت بتبقى الدنيا عادي مفيش مشكلة إنما الوقت بتعمل ألف حساب لحركتك وألف حساب لبصة الناس ليك وألف حساب لحديثك ويا ترى أنت السنة دي طالع في رمضان ببرامج ولا أنت واقع ولذلك يعني أغيظ ما يقال لشيخ مثلا ها أنت مش باين ليه فتلاقيه يبقى قاعد يقول لك إيه مش باين ليه لو عايز يقول اللي بيتكلم في سره بقى خرب بيتك امال البرنامج اللي انا عامله اللي مكسر الدنيا ايه ده انا طافح فيه الكوته انت مش باين ليه كلمه ممكن توجعك انت فين مش ظاهر مش شايفين لك برامج السنه دي ويا عيني بقى آآ آآ لما يقعد بالشهرين والثلاثه عايز اضواء الدنيا تسلط على برنامجه يعني مش ع- هو هو خد بالك المشتهر احيانا قد لا يعنيه لان يهدي الله بك رجلا ال target بتاعه مش كده هو ال target بتاعه ان الاعلان لازم يقعد يتكلم عن واحد اغنية برنامجه اتنين ديكور برنامجه تلاتة لبسه برنامجه اربعة قوة برنامجه يعني لدرجة انه ممكن مثلا يكلموه يقولوا له البرنامج كان رائع بس ما كلموش عن الديكور يزعل ما كلموش عن الاغنية يزعل ما كلموش مثلا عن انه كان مثلا يعني الحلقات ع- يزعل ما تحطش في التصنيف بعد اخر رمضان انه اعظم برنامج يتضايق بقى تقييمه لنفسه من خلال الكلام الفاضي اللي بنشوفه من خلال الكلام الفاضي اللي بنشوفه و- وينسى على فكرة ينسى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ممكن الناس ما تعرفش لا تعرف حقيقة اللي في قلبك ولا تعرف حاجة عنك خالص الناس شايفاك بالظاهر هقول لك على جملة حلوة قوي أه واحد جه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إن قومي قدموني فصليت ثم أمروني أن أقص عليهم بص اللفتة العمرية ده الكلام طويل بص اللفتة العمرية دي الناس اللي أنا قاعد معاهم قالوا لي صلي بينا وقالوا لي ما تقول لنا كلمة كده ده أنت لسانك حلو يا عم بعد الصلاة خلاص الناس بتحصل كده في المساجد وفي دعاء بدأوا كده فعمر قال له إيه قال له صلي بهم ولا تقص عليهم يجي له بعد يومين الناس في الجامع بيقولوا لي يا يا أبو محمد انت صليت ما تدينا كلمتين بعد الصلاة قال صلي بهم ولا تقص عليهم ليه في الآخر قال فإني أخاف عليك أن ترفع نفسك فيضعك الله بس خلاص ولسه الموضوع طويل يعني وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم
يعدي لي مين قال الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس